انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
مصر أمانة بين إيديك وأنا رقبتي سدادة
سعادتك بتكلمني؟
موسى راحت تقابل جاموسة
القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط انت بتقول ايه؟
انا بابا يلا بتحب الأعمال دي؟ تعال نفتكرها ونعيش جواها أيوة كده يا وديع طب إيه رأيك تبقى مكان البطل ونشوف هتعمل إيه؟
انت بتتكلم جد ولسه ممكن كمان تبقى المخرج أو المؤلف وتغير الأحداث طب يا سيدي شكرا كفايه ومش بس كده هنتكلم كمان في القضايا اللي بيناقشها العمل الله عليك أحسنت يا ابني والله
كل ده هنعمله معايا أنا هاني التطاوي في برنامج درامولوجي على التسعينات FM
درامولوجي مع هاني التطاوي كل يوم أربع الساعة 9 بالليل على تسعينات FM
مسا رايق على كل واحد مش متضايق معاكم هاني تطاوي من راديو تسعينات FM وحلقه جديده من الموسم الجديد من برنامجكم درامولوجي الموسم ال 14 والموسم ده مختلف مش زي المواسم اللي فاتت آه، عشان احنا في رمضان طبعا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وان شاء الله يكون شهر خير علينا كلنا والناس كلها تبقى كويسه مع بعض في رمضان وبعد رمضان يعني مش هن- مش هيخلص رمضان نرجع نضرب في بعض تاني يعني فطبعا كل سنه وانتم طيبين فالموسم ال- الموسم ال 14 هيبقى اربع حلقات بتوع رمضان وهنعمله بقى مناسب لرمضان ما هو مش- يعني مش هنقعد احنا يعني في رمضان الدنيا بتبقى الوقت مزنوق والناس كلها ايه مضغوطه كده فاحنا عايزين نبقى خفاف كده ما نجيبش حاجه مواضيع لا مواضيع تقيله ولا حاجات تقيله وتبقى الحلقه خفيفه و احسن حاجه نتكلم عليها في رمضان اكيد المسلسلات لان هي المسلسلات ارتبطت برمضان مع انا مش عارف ليه السبب الحقيقه بس هي في فتره ما حصل ارتباط بين المسلسلات ورمضان ولحد دلوقتي هو ما اتفكش يعني هو بالعكس ده بيزيد يعني السنه دي داخلين في 50 مسلسل تقريبا اه يعني تقريبا وب- وبس للاسف ال 50 كلهم تقريبا يعني ممكن اعد خمسه منهم كويسين والباقي كله آه، حشو بس مش اكتر يعني فهو من- رمضان ارتبط بالمسلسلات من سنين كتير ف بقى طبيعي ان مسلسلات رمضان يعني هي الكلمه كده على بعضها مسلسلات رمضان فاحنا هنتكلم عن مسلسلات رمضان او الدراما في رمضان في السنين الحلوه في الدراما لان انا مش عارف انا يعني أنا شا- اللي شايفه دلوقتي بصراحه مش يعني فعلا كل سنه تلاقي ثلاث اربع مسلسلات هم اللي ممكن تقول عليهم كويسين والباقي كله لا ما شكرا يعني ملوش اي لازمه خالص كانه بالظبط سكتشات على السوشيال ميديا او افيهات بتتقال على السوشيال ميديا مش اكتر من كده آه، وقصص مكرره وكل واحد بيعيد نفس مسلسله بس باسم تاني يعني ما- فما حدش بيعمل مجهود ولا حد فيه ولا فيه يعني ر- رغم ان التصوير اتطور والاخراج اتطور والكاميرات اتطورت والجرافيكس وال- وال AI وكل ده لكن ما فيش يعني ما فيش ال- ال- الافكار وال والموهبه والتركيز وان هو بيحب يمثل عشان يحب يمثل ده كله ما بقاش موجود احنا هنتكلم عن نجوم آه تم- تسعينات والفينات هي دي الفتره اللي كان فيها دراما حلوه يعني وهنتكلم عن الاعلام الاعمال اللي معلمه مع الناس المسلسلات اللي علمت مع الناس واللي لحد دلوقتي فات من يعني فات عليها 30 وممكن 40 سنه والناس لسه بتتفرج عليها وما تزهقش وتشوفها وتعيد وتزيد فيها فهنبتدي حلقتنا مع اول حلقه النهارده هنبتدي مع نور الشريف نور الشريف على فكره عمل حاجات حلوه قوي في رمضان وحاجات يعني أه لحد دلوقتي الناس بت ترند يعني لحد دلوقتي طالعه ترند مسلسلات نور الشريف اللي كانت في التسعينات في رمضان والموسم ده احنا عاملين حاجه جديده بما اننا في رمضان فهو درامولوجي فوازير هنقول فزوره في اخر الحلقه وهننزلها على ال page بتاعت البرنامج درامولوجي مع هاني التطاوي اه، خش على ال page بتاعت البرنامج هتلاقوا السؤال بعد الحلقه حلوا الفزوره وفي اخر رمضان هيبقى في جوائز بجد مش مش فانوس رمضان ولا ميداليه يعني لا جوائز بجد كل حلقه هنعمل منها فايز آه، فاستنوا الفزوره في اخر الحلقه وحلوها وخشوا على الصفحه وجاوبوا ان شاء الله تكسبوا مين عارف يعني وانا والله جواز بجد مش كلام يعني استهلاك محلي آه نبدا مع نور شريف هنختار له اكتر ثلاث مسلسلات علمت مع الناس وناخد فكره برضو عن الباقي بسرعه يعني وهنتكلم عن أص... اكتر عن كواليس ومعلومات عن المسلسلات المشهوره دي لكن ناخد فاصل اول مع تتر اول مسلسل هنتكلم عنه واكتر مسلسل معلم مع الناس لن اعيش في جلباب ابي تعالوا ناخد فاصل نسمع التتر ونرجع تاني ورجعنا لكم مرة تانية وبنتكلم عن آه، مسلسلات رمضان ونور الشريف النهاردة وهنبتدي طبعا بالمسلسل اللي سمعنا التتر بتاعه الجميل ده طبعا لحسن أبو السعود لن أعيش في جلباب أبي وده كان سنة 96 وكان عن قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو حوار مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق وده كان آه، أول حاجة تبرز قوي يعني آه، نور الشريف طبعا عمل أفل يعني مسلسلات قبل كده لكن ده اللي كان علم قوي مع الناس آه، ومعلم لحد دلوقتي ونور شري بقى في ميزه احنا هنتكلم عنها النهارده انه دايما بيطلع معاه وجوه جديده الوجوه دي بتبقى نجوم بعد كده يعني هن- هنقول اسماء هنلاقي اغلب النجوم اللي هم دلوقتي نجوم هم طالعين اصلا من عند نور الشريف فيعني لن اشوي الباب ابي كان مطلع معاه محمد رياض طبعا الناس دي كانت ساعتها لسه آه، يعني يعتبر وجوه جديده في منهم وجوه جديده خالص وفي منهم كان آه، يعني لسه مش معروفين قوي فيعني كان معاه حنان آه، سليمان ومحمد رياض ووفاء صادق ومنال سلامه وحنان ترك حنان ترك برضه كانت صغيره وايناس مكي كانت لسه طالعه لما كانت عامله دور روزالين زي ما كلنا شفناها يعني فمطلع معاه وجوه جديده جدا آه، ده غير طبعا ان آه، يعني عبله كامل المسلسل ده هو اللي طلعها قوي يعني هو اللي عل- علاها قوي المسلسل ده طبعا هي قبل كده عملت حاجات كتير لكن المسلسل ده اظهرها جامد جدا والغريبه بقى ان المسلسل ده ما كانش اصلا لنور الشريف يعني ده الغريب بقى انه كان اصلا اللي مرشح للمسلسل محمود عبد العزيز آه لكن هو محمود عبد العزيز اعتذر فنور الشريف هو اللي اللي عمل المسلسل وسبحان الله يمكن الشخصيه يعني بقت آه ايقونه كده بالنسبه لنور الشريف عبد الغفور البرعي اول ما تقول نور الشريف يجي في بالك عبد الغفور البرعي على طول وبرضه دور فاطمه ما كانش عبله كامل خالص في الصوره بالعكس كانت آه، مرشحه يسرى يعني كان هيسرى ومحمود عبد العزيز ما اعرفش يسرى ما كانتش تليق خالص الحقيقه في الدور ده وبعدها اترشحت الهام شاهين وبعد كده آه، طبعا في الاخر رسي الموضوع على آه، عبله كامل وعملت طبعا الدور حلو جدا دور فاطمه آه، ح- آه، حتى آه، دور ابراهيم سردينه اللي هو يعتبر يعني يعتبر دور حلو جدا لعبد الرحمن ابو زهره طبعا كان من- برضه من الادوار المميزه ليه كان حسن حسني هو المرشح للدور ده لكن هو اعتذر عنه لاسباب تتعلق يعني بالمقابل المادي وكده فاقترحوا على على عبد الرحمن ابو زهره ونجح نجاح برضه كسر الدنيا في ال- احنا كان في صفحه اسمها سردينيات على الفيسبوك كانت من سنتين ثلاثه كده كانت طالعه ترند يعني فاللي هو ايه سبحان الله كل الادوار دي ما كانتش اصحابها هم اللي هيعملوها لكن ما- يعني هي بتبقى كده يعني. حتى دور عبد الوهاب بتاع محمد رياض ما كانش هو اللي مرشح اصلا يعني كان خالد النبوي اصلا هو اللي مرشح للدور ده ولما اعتذر اعت- يعني رشحه محمد نجاتي وبعد كده اعتذر برضه فرشحوا آه، محمد رياض وبرضه كان نقطة بالنسبة له يعني آه، نقطة انطلاق برضه كبيرة جدا آه كمان على فكرة في الرواية آه الم- غير المسلسل خالص يعني مصطفى محرم خد الرواية من بتاعت إحسان عبد القدوس وغير فيها تماما يعني في المسلسل آه، عبد الغفور البرعي مش هو الشخصيه الرئيسيه بالعكس ده عبد الوهاب هو الشخصيه الرئيسيه لان هو لن يعيش في جلباب ابوه يعني فهو الشخصيه الرئيسيه وكان عنده في الروايه ابن تاني آه، اسمه عبد الستار ده سافر انجلترا ونجح بعيد عن ابوه يعني عشان يبين ان الفرق يعني طبعا في المسلسل كان هو ابن واحد وزي ما شفنا كده كانت القصه مختلفه خالص آه كمان من المعلومات الغريبه ان التتر ال- الجميل ده بتاع حسن ابو سعود كان اصلا اغنيه وك- وكألفها آه، بهاء محمد طبعا الشاعر لكن آه، الإنتاج كان عايز الأبنودي هو اللي يألفها فاختلفوا يعني المخرج والم- والإنتاج فاكتفوا بس إن هي تبقى موسيقى وطبعا برضو سبحان الله طلعت موسيقى حلوة جدا ولحد دلوقتي يعني إن- أول ما تسمع التتر على طول يجي في بالك آه، المسلسل وبمشاهده يعني آم، كفايه كده على المسلسل احنا قعدنا نتكلم عليه هنعمل حلقه انا عملته في حلقه قبل في موسم قبل كده فيعني آه، احنا بس حابين نقول معلومات كده عنه تعالوا آه، نسمع كده مشهد نفتكر مشهد من مشاهد المس... او تجميعة حكم عبد الغفور البرعي تعالوا نسمعها ونرجع تاني اعزم وقرب واكل العيش نصيب على راي المثل اللي يشوف الباب وتزويقه ما يشوفش من جوه ولا شفان ريقه على راي المثل بعد امي واختي الباقي كله جيران على راي المثل افتكر لك ايه يا بصله وكل قطمه بدمعه انا ما بادي بايدي اليمين ايدي الشمال ما بتعرفش ايدي اليمين ايدك كام على راي المثل ابعد عن الشر وغنيله على راي المثل كل عين وقدامها صباح صوابعك مش زي بعضيها يا فاطمه على راي المثل لا تذم ولا تشكر إلا بعد سنة وست أشهر وعلى رأي المثل مطرح ما تآمن خاف وعلى رأي المثل اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات مفيش حلاوة من غير نار قال على رأي المثل يا بصل أحلى من العسل قال أهو في عيون الناس على رأي المثل طول ما أنت طيب صحابك تكتر وعلى رأي المثل على وشك يبان يا نداغ اللي بان على رأي المثل آخرة الزمر طيط على رأي المثل اللي يحسب الحسابات في الهنا يبان يا بنتي الدنيا أخد وعطا واللي عايز ياخد بس يبقى بني آدم ما يملاش عين إلا التراب يا بنتي اللي يبيعك بعيه واكسبي فيه كمان قال يا جحا مرات ابوك بتحبك قال ليه هي اتجننت مش على راي المثل هات يا سدره واد يا مدره وعلى راي المثل اللي ما تحتاجش لوشه النهارده بكره بتحتاج لقفاه على راي المثل كل الجمال قايمه واحنا جمالنا بارك على راي المثل كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق على راي المثل الفشر فشر والعشا خبيزه وعلى رأي المثل اللي ينزل البحر يستحمل موجه قال إيه اللي رماك على المر قلت اللي أمر منه على راي المثل الناس مقامات ومن عرف مقامه في الهنا يبان على راي اللي قال اللي ما دقش الكبده تعجبه الفشه على راي المثل اللي عنده كحل يتكحل
ورجعنا لكم مرة تانية وحكيم برضه عبد الغفور البرعي تعالوا ننقل على المسلسل تاني أو أنا ب- شايفه يعني تاني أكتر مسلسل كان معلم مع الناس لنور الشريف في رمضان وهو عائلة الحاج متولي طبعا عائلة الحاج متولي اتعرض كان ساعتها مكسر الدنيا وعمل يعني حالة جدل كده بين الرجالة والستات في المجتمع كل واحدة خايفة جوزها يتجوز عليها والرجالة بقى ما صدقت آه، ده طب ما اتجوز اهو آه، اتجوز اكتر من واحدة طب ما هو حلو اهو الدنيا حلوة و... كان حصل كده قلق لدرجة ان هم غيروا ال- نهاية المسلسل يعني طبعا هو المسلسل كان برضه من تأليف برضه مصطفى محرم بس كان اخراج محمد النقلي و... وكان سنة 2001 فغيروا النهايه النهايه ضافوا مشهد في اخر حلقه لما لقوا الدنيا كده ولعت قوي فضافوا مشهد في اخر حلقه ان هو بينصح ابنه سعيد انك ما تتجوزش اكتر من واحده وانا ندمان على اللي عملته عشان بس يعني ايه يهدي الدنيا ويراضي الستات اللي زعلت دي يعني الستات كلها بقى قلبت عليه اللي هو انت كده الناس هتتجوز على او ثلاثه او اربعه انت كده طبعا ما كانوش يعرفوا ان محدش هيبقى معاه فلوس اصلا يتجوز واحده حتى يعني هم لو كانوا صبروا ما كانوش حد هيتجوز عليهم آه، طبعا في المسلسل ده برضو كان مع نور الشريف طبعا وجوه جديده كتير ما احنا بنتكلم يعني دايما هو بيطلع معاه وجوه جديده ويمكن اهمهم كان مصطفى شعبان اللي طلع كان آه، سعيد ابنه واللي خد بعد كده حاول ياخد خط نور الشريف ويبقى يعني امتداد ليه لكن لا في فرق كبير طبعا بصراحه يعني آه، ده غير طبعا نورهان ورانيا يوسف رانيا يوسف كانت لسه وجه جديد برضو آه، غادة عبد الرازق كانت لسه برضو محدش يعرفها قوي يعني وسمية الخشاب نفس الكلام كل الناس دي طلعت معاه في المسلسل وبقى بعد كل واحد فيهم بقى نجم بعد كده حتى ماجدة زكي كانت اه كانت مثلت قبل كده بس اول مره كانت تظهر قوي كده ويعني يبقى تبقى موهبتها في الكوميديا بالذات قويه قوي كده يعني فكل نور الشريف شاطر قوي في الحته دي انه دايما بيطلع معاه ناس والناس دي بتبقى بعد كده نجوم آه برضه سبحان الله الدور ده برضه السيناريو بعد ما اتكتب كان مرشح ليه محمود عبد العزيز برضه يعني حاجه غريبه جدا بس برضه اعتذر فنور الشريف هو اللي عمله يعني وهو لايق فيه بصراحه آه كمان يعني ماجدة زكي ما كانتش هي اللي هتعمل دور أمينة بالعكس كانت عبلة كامل هي اللي هتعمله بعد ما نجحت في لن أعيش في جلباب أبي فكانوا عايزين يجيبوها تاني في في دور أمينة لكن اعتذرت عشان كانت بتصور حديث الصباح والمساء برضه مسلسل جميل جدا آه برضو غادة عبد الرازق ما كانتش هي المرشحة للشخصية بتاعت نعمة الله كانت معالي زايد هي اللي المفروض مرشحة ليها آه لكن هي اعتذرت عشان مساحة الدور يعني حاسس ان هي م- اكبر من مساحة الدور شوية فعملته غادة عبد الرازق وبرضه نجحت فيه جدا آه رغم ان هي يعني هي ما كانتش مرشحة تعمل دور نعمة الله لكن كانت مرشحة تعمل شخصية مديحة لكن طبعا لما بقت هي نعمة الله وراحت مديحة هي- راح الدور لسمية الخشاب آه برضو م- يعني يعني الناس دي كلها عملت ادوار بقت نقطه انطلاق بالنسبه لها رغم ان هي ما كن- يعني ما كانتش ادوارهم اصلا حتى دور مصطفى شعبان اللي كان مرشح ليه محمد نجاتي آه لكن نور الشريف كان مقتنع جدا بمصطفى شعبان وحتى يعني آه، دور مصطفى شعبان كان بيبدا من اول حلقه 19 يعني لحد 19 وهو ما طلعش خالص آه، ف يعني هو لما قرا الس- السيناريو قلق شويه لكن آه، قال له آه، يعني نور شريف قال له انت هتبقى نجم في المسلسل ده و- وبالعكس آه، اصبر يعني هتبقى نجم بسبب المسلسل ده وحالا- وفعلا كتب في التتر ان النجم مصطفى شعبان انه رغم ان هو كان لسه جديد وما كانش يعرف انه هيبقى نجم قوي كده لكن كان نور الشريف يعني حاسس او متوقع بحاجه زي كده وعلى ونور الشريف كمان كان متوقع ان المسلسل هيعمل حاله هجوم قوي وفي ال- وعليه و- وحاله كده جدل في المجتمع يعني لكن هو آه، كان شايف ان ده حاجه كويسه ودي حاجه حاجه كويسه فعلا آه، كمان من الم- الكواليس ان كان فادي عبد الغني كان دورها سبع حلقات بس اللي هي اول زوجه ليه لكن آه، هي وافقت على الدور لان هي حست ان الدور ده هو اساس الاحداث اللي هو بعد كده هيتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه آه، آه، كمان كانوا مقررين هم هيعملوا جزء تاني آه، للمسلسل وابتدى مصطفى محرم يعني يحط كده الخطوط العريضة للمسلسل لكن آه، وزير الإعلام السابق بقى في النظام السابق آه، قال له قال له لا بلاش مش هنعمله ما- مش عارف ليه بقى يعني ان هو ايه آه، قال له ما تعملوش فاحنا مش عارفين لحد دلوقتي ايه السبب لكن آه، ما اتعملش الجزء الثاني آه، اتقال ساعتها انه يعني بجهات سياديه ما كانتش عايزه جزء تاني من المسلسل ده لكن آه، في ال- في الاخر ما اتعملش ال- المسلسل آه، جزء تاني واعتقد ان هو كده كويس يعني كان هو الجزء الاولاني معلم مع الناس حلو فكفايه قوي كده تعالوا نسمع آه، مشهد برضو حلو كده من عائله الحاج متولي ونرجع نشوف تالت عمل هنتكلم عنه النهارده ليك شغل الجواز ايوه لسه ليا شغل الجواز استريحتي واحنا التلاتة مش مالين عينك يا متولي ولا هي بس تفاصة اقول ايه اقول ايه حقيقي ناقصات عقل الجوازه دي لمصلحتكم دي حمايه ليكم ولاولادكم مصلحة كل مرة تقول كده يعني ايه خلي بالك من كلامك يا امينة تقصدي ايه يا اختي تقصدي لما تجوزني اتجوزني عشان مصلحة ولا ايه ايوه يا امينه اللي قلتيه ده غلط متولي عمره ما استفاد مني بالعكس انا اللي استفدت منه كفايه انه قدر يخرجني من الازمه النفسيه اللي كنت عايشه فيها وخلاني اعيش معاه اجمل سنين عمري وانا ضيعت معاه كل سنين عمري انا دخلت البيت ده لوحدي ماليش شريك وجوازة جرت التانية وقال لي مصلحة وعشان بحبه وحبيتكوا سكت انا بدافع عنكم الجوازة دي مش مصلحة دي واحدة ضحكت عليه يعني يا ولنا مش يا ويله هو انت يا امينه اللي بتهيجيهم عليا انت على العموم طز
هو في ايه يا ابله ايه التذنيبه دي الجدول نزل الجدول نزل يا اختي يا امينة جدول ايه وهباب ايه هو احنا يا اختي في مدرسة ايوه الحاج وهو نازل اداني الجدول وقال لي علقيه جنب مجله الحائط والنبي يا امينة هو يا اختي عدى عليكي بجد يا ابله نزل اوعي تقولي لي كده ايوه مش انا الالفه طب تعالي يا عودي
الحصص هتبتدي من بكره امينه اول يوم نعمة الله تاني يوم الرزية اللي فوق دي تالت يوم إلهي ما يجي رابع يوم حضرتك يا مديحة بعدين نرجع نبتدي من الأول ايه ده بقى ده لا ده ظلم بقى اشمعنى انا اللي مخليني في الاخر ما هو اللي في الأول زي اللي في الآخر والأخير ربه كريم شوفي يا اختي الراجل ولقمه برضه حطيتها في النص نص ربع مش مهم على العموم كل واحدة تلات أيام وتاخد حصتها بس هو عاوز ياخد يوم فسحة يتفسح فيه بقى في المكتبة في المعمل هو حر
ورجعنا لكم مرة تانية وناخد بقى تالت مسلسل أو أكتر تالت مسلسل معلم مع الناس نور الشريف بين بين مسلسلين بس أنا أعتقد إن الرجل الآخر كان معلم مع الناس أكتر والرجل الآخر رغم إنه برضه كان 99 يعني مش جديد لكن كان أول تعاون مع مجدي صابر المؤلف ومجدي أبو عميرة مع نور الشريف وبعد كده عملوا مع بعض على فكرة العدالة وجوه كثيرة كان مرشح ليه- نور الشريف لكن يحيى الفخراني خده آه، طبعا مثل الدور عشان نور الشريف اعتذر ساعتها برضه مسلسل الرجل الآخر من المسلسلات اللي علمت جدا وكان مسلسل قصته مشوقة قوي و... وفكرته حلوة جدا اللي هو أنت لما يبقى الشخص عايز ي- يعني يطلع من ماضيه ويبقى واحد جديد ويبقى شخص جديد هل ده ممكن ولا الناس مش هتسيبه فكان حلو جدا و- وفي أداء جميل جدا وكان في طبعا وجوه جديدة اللي احنا دايما بنتكلم عليهم دايما بيطلع معاه وجوه جديدة زي أحمد رزق كان أول مرة يظهر أحمد رزق واحمد زاهر كان لسه في بداياته برضه وحلا شيحه ورامز جلال قبل ما ما يسيب التمثيل ويقعد يعمل مقالب كان لسه برضه وجه جديد فكل دول كانوا طالعين معاه وكلهم بقوا بقوا نجوم بعد كده تقريبا كلهم بقوا نجوم فعلا بعد كده على فكره بالمناسبه ميرفت امين كانت رفضت المسلسل ده في او في ال- في بدايته لان في يعني اول ما اتعرض عليها لانه شايفه ان الدور شرير فالناس ممكن تكرهها بس نور الشريف قدر يقنعها وعمل الدور الدور بتاعها حلو جدا بصراحه آه، في برضه مسلسل تاني انا شايفه يعني في نفس المستوى بس معرفش ليه معلمش قوي مع الناس او علم مع الناس بس مش قوي يعني معرفش ليه رغم انه كان تلات اجزاء اللي هو مسلسل الدالي طبعا كان 2007 و2008 و2011 كانوا تلات اجزاء فهو من نجاح الجزء الاولاني عملوا تاني وتالت و- وفي المسلسل ده طلع كميه آه، نجوم بقى خ- كانت وجوه جديده طلعهم نور الشريف يعني كتير جدا بقى زي حسن الرداد وايتن عامر وعمرو يوسف واحمد صفوت ودينا فؤاد وكتير يعني كتير جدا طلعوا من المسلسل ده آه كان مسلسل حلو جدا وكان برضو بيحكي عن آه عن رجل اعمال و- وايه اللي بيحصل لرجال الاعمال من حرب خفيه كده يعني تعالوا نسمع مشهد برضو من الرجل الاخر نفتكره كده ونرجع تاني
كان يا مكان كان في شاب اسمه الشاطر حسن كان كله طموح وأحلام كان بيحلم بحاجات كتير الفلوس والجاه والسلطان وست الحسن والجمال وما كانش بيملك من دنيته غير شبابه وطموحه وحماسه في يوم من الأيام ركب سفينته وسافر في البحار قابلته زوابع وعواصف ورياح وبرد ورعد ومطر لكنه قاوم وفرد شراعه واستمر لحد ما وصل لجزيرة بعيدة طول عمره كان بيحلم بيها أهل الجزيرة قابلوه بالأحضان وبنوا له بيت وادوا له مال وجوزوه ست الحسن والجمال وقتها كل البيبان اتفتحت له وحقق كل اللي كان بيحلم بيه لكن كان في حاجات كتير اتغيرت جوه الشاطئ حسن قلبه اتملى جشع وطمع وحب للمال الشر ركبه وبدأ يطيح بسيفه يمين وشمال وأول من اتذبح بسيفه أقرب الناس ليه اللي وقف جنبه وكان ليه فضل عليه وبعد ما كل حاجة بقت تحت أمر الشاطر حسن الجزيرة والناس والفلوس والخير والمال في لحظة الغشاوة اتزاحت من عن عينيه وقلبه اللي كان مقفول اتفتحت أبوابه وبنت له أعماله وجت ساعة الحسرة والألم والوجع والندم اكتشف ان مفيش حاجة في حياته ليها قيمة اتمنى يرجع زي ما كان الشاطر حسن بتاع زمان لكن كان فات الاوان
ورجعنا لكم مرة تانية وأداء أداء فظيع من نور الشريف الحقيقة في كل المشاهد اللي سمعناها من الثلاث مسلسلات فبصراحة عمل تاريخ كبير جدا و زي ما قلنا غير مسلسل الداري غير مسلسل العطار والسبع بنات برضو كان مس- من المسلسلات الحلوة جدا كان 2002 وكان طلع فيه برضو خالد سرحان ومجدي كامل وحضرة المتهم أبي 2006 برضو كان مسلسل رائع جدا وبيناقش قضية حلوة قوي و... و- وبرضه كان ايمان العاصي وزينه كان لسه اول ظهور ليهم في المسلسل ده يعني كلهم انا بقول لكم كل- يعني طلع نجوم كتير قوي نور الشريف الصراحه ده غير في مسلسل كمان بيتنسي كده ما اعرفش ليه اسمه ما تخافوش طبعا كان 2009 وده كان بيتكلم عن دور الاعلام والماسونيه ويعني كان موضوع م- وحتى اسرائيل كانت اعترضت على المسلسل ده في وقت ما اتعرض فما اعرفش ليه ما- ما ما- ما سمعش قوي مع الناس مش عارف لكن برضه كان في وجوه جديده منهم احمد العوضي اللي هو دلوقتي طبعا يعني واجع دماغنا كل سنه بمسلسل عمال يضرب فيه الناس كلها ده ده غير بقى مسلسلات تانية كتير طبعا غير عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد مسلسلات تاريخية الثعلب كان عمل برضه الثعلب سنة 93 كان مسلسل مخابرات وكان حلو جدا فنور الشريف الحقيقة من الناس اللي في الدراما رمضان يعني علامة بصراحة يعني فأنا حبيت أول حلقة كده نبتدي بيه والفزوره بقى بتاعه الحلقه دي يعني ركزوا فيها عشان مش سهله آه، وجاوبوا ادخلوا على صفحه درامولوجي مع هاني التطاوي هتلاقوا السؤال نازل بعد الحلقه وجاوبوا على السؤال هناك وهنعمل سحب على الفايزين ان شاء الله في اخر حلقه في رمضان ف- آه، سؤال حلقه النهارده آه، كام فرحه عمل في مسلسلين بتوع لن اعيش في جلباب ابي وعائله الحاج متولي كام فرح وكان مين العريس والعروسه في كل فرح وبنتكلم عن الافراح مش الجوازات الجوازات كتير في المسلسل انما فرح كفرح اتصور كفرح يعني في المسلسل فمستنيين اجاباتكم كده وان شاء الله يعني تكسبوا كلكم يعني وهدايا كويسه مش مش فوانيس لعبه هدايا كويس هنسيبكم دقيقه كده نسمع فاطمه عبد الغفور كده نختم بيهم كده ونستناكم الحلقه الجايه اقعدوا بالعافيه
لا لا دي تقيلة عليك دي لا لا لا دي أنا اللي أشيلها لا ورب لا لا وربنا.
استني استني أديك حاجة يا راجل لا، لا، استني بس لا.
حاجة خدي دي لا لا دي تقيلة عليك بس استني استني. خدي دي لا دي تقيلة عليك بس
كده هو كلمة هذا عشان خاطري بلاش طب عشان خاطرك انت عشان خاطري يا فاطمة انا شبعت عشان عظمك يترمى بس شوية اللي انا اكلته يرم حياتك تصدق هذا على نفسي لا تيجي على نفسك ده راجع.
عم كل منها وخلصنا
مش فاضي استنوا بس ما انت شايف مش فاضية استنوا بس يوه اسمعيني بس عايز ايه عايز اتجوزك يا فاطمه
انا عايزك تقلع الغوايش دول وماله يا اخوي
يعني انت مش هتزعلي يا فاطمه ازعل ده انت تاخد عيني وغلاوه عينيك كده لعوضك عنهم بكره انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ضفرك
يا لهوي وحشني كلامك الحلو معلش حقك عليا طب كل وخليك مخصم
انت بتقولي ايه؟ انت عايزه تسيب البيت ده؟ لا خليك يا اختي انا اللي هسيب البيت وهشوف واحده ثانيه اتجوزها طب تبقى جدع بقى طب تبقى جدع لو اتجوزت واحدة تانية انا هو انت كنا لو تفطسها لك اتكلم اتكلم اتكلم تتجوز هتلاقي ضفري شهادة لله انت اصيلة بنت اصول يا فاطمة ولو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ضفرك
اه يا اخويا كلام اللي ما بيطلعش الا في الاعياد ان شاء الله مع دمك اب تعيشي انت ايه حكايتك؟ لا بجد ايه حكايتك؟
هو في ايه مش فاهم بتحلوي ليه؟
خير خير
ده بتكلم جد ده انا لو لفيت الدنيا بحالها مش هلاقي ضفرك يا ام عبد الوهاب يا لهوي ومتلحنة كمان